بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا غير موجود بالمنزل الرجاء ترك الرسالة بعد سماع الصفارة
يا شيخ في حاجة محتاجينك فيها الأخت اللي خلعت الحجاب محتاجينك تكلمها ضروري
أنا عايز أسألك ليكي حد غيره ليكي حد هينفعك غيره عمرك ما هتلاقي أحن عليكي منه وأرحم عليكي منه إلهك سيدك مولاك يا
من يعش في الهدايا لم يمل الهوايا رب ثبت فؤادي وامح عني الخطايا يا لو تعرفيه يا لو تتقربي منه يا لو حبيتي يا لو حبيتي دثوني فقالوا قولي لي بالله عليك ايه المطلوب من ربنا؟ ايه المطلوب من ربنا اكتر من اللي اداهولك؟ ده ربنا بيتودد لك علشان تتوبي ليه وتستغفريه ولكن كيف كيف كيف أن
أرجوكي ما تدمريش نفسك أرجوكي ما تعمليش كده في نفسك أرجوكي الحقي نفسك قبل فوات الأوان ما تسيبيش نفسك للشيطان اوعي تضيعي نفسك بنفسك اوعي يا أختي اوعي اوعي يا أختي.
ربة الحسن عودي للهنا والسرود ما نفسكيش إنه يغفر لك طيب مستنية إيه مستنية إيه ربنا بيمديلك إيده ليل نهار كيف لي أن أزهيلا بل حجاب الأصيلا صار مني كبعاض زرت فيه جليلا خدي الخطوة ما تخافيش ابكيله فضفضيله قوليله إن شاء الله ربنا هيقبله مش عايزة ربنا يفرح بيكي مش عايزة ربنا يحبك مش عايزة ربنا يبدل سيئاتك حسنات من أراد السعادة والعلا والريادة فليقم شرع ربه وليدم في العبادة كيف لي أن أزيل الحجاب الأصيل صار مني كما صرت فيه جليلا عايزك تاخدي قرار دلوقتي دلوقتي حالا ما تتردديش البسي حاجة وانزلي بيه وقولي مش عارفة ولكن كيف كيف كيف أنزعه
والله خايف عليك كيف أنزعه
يسر إخوانكم في تسجيلات عربية بالقاهرة أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز شكلي من غير حجاب وحشني مع فضيلة الشيخ هاني حلمي
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا النهاردة موضوعنا موضوع مهم جدا أنا النهاردة بكلمك أنت أيوة أنت أنت أختي في الله أنت أختي المسلمة واسمحي لي إن أكون أخوك وعايزك تبقي واثقة تماما والله إني حريص عليكي والله خايف عليكي وعايز لك الخير واتمنى من كل قلبي إنك تبقي في منتهى السعادة مرتاحة البال عايشة من غير هموم وأحزان ومشاكل عاوز لك الجنة وإن ربنا يكرمني وإياكي برفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة والله هو ده غرضي بمنتهى الصدق والصراحة ولو سمحتي لي إن أكون أخوك فاسمحي لي إن غير عليك أيوة أنت عرضي ولازم أصونك حتى ولو من نفسك وابقى مشفق عليك وخايف أحسن تمشي في سكة تندمي عليها كتير في يوم من الأيام فاسمعيني واقبلي مني فأنا عاوز إيه يعني غير إن ربنا يرضى عنك عشان تبقي دايما الضرة والجوهرة اللي لازم تبقى متصانة من إيد الذئاب واللصوص موضوعنا موضوع مهم عارفة ليه؟ علشان النهاردة هنتكلم عن نعمة عظيمة جدا يمكن مش حاسين بقيمتها وما بيعرفهاش إلا اللي في يوم من الأيام اتحرم منها النعمة دي أعظم النعم اللي ربنا بيكرم بها عباده وللأسف في ناس النهاردة ما عرفوش قيمة الكنز اللي ربنا اداهولهم ففرطوا فيه ولو كانوا عرفوا قيمته بجد ما كانوش قدروا يفرطوا فيه بالسهولة دي النعمة دي هي نعمة الإيمان نعمة الهداية لطريق الرحمن واحدة اتصلت بيا قالت لي أنا خلعت الحجاب طب ليه؟ مش عارفة أنا حسيت إني كنت منافقة تصرفاتي ما بتدلش على إني إنسانة ملتزمة أنا كنت عايشة في صراع ما بين حاجات كتير نفسي فيها الحاجات دي أنا عارفة إنها بتغضب ربنا لكن أعمل إيه؟ أنا متعودة على الحياة كده أنا فشلت إن أكون إنسانة ملتزمة وما كانش ناقص إلا الحجاب فكان لازم أخلعه عشان أعيش بطبيعتي و- وأخلص من الصراع ده قالت لي أحب أقول لك إن أنا كنت بحن كتير لأيام زمان أيام الخروج والفسح وأيام الصحوبية مع الشباب وأسف أقول لك بصراحة أنا كنت كل ما أجي أنام أقعد أتخيل نفسي وأنا لابسة اللبس بتاع قبل الحجاب وإعجاب الشباب بيا وأقعد أتحسر بصراحة شكلي من غير الحجاب وحشني قلت لها يعني أنت دلوقتي بقى مبسوطة وفرحانة ومستقرة نفسيا قالت لي لا طبعا وإلا ما كنتش كلمتك بس يعني أعمل إيه أنا اتخلصت من حكاية الدور اللي كنت بحس إن أنا بمثله قدام الناس أنا ده أنا الشخصية دي بس برضو مش عارفة أنا مش راضي عن نفسي حاسة إني فقدت حاجة جميلة قوي كانت في حياتي أنا مش عارفة مش عارفة أرجوك أنا ما بقتش فاهمة حاجة قلت لها أنت تعرفي حد قبل كده فك الحجاب فعملتي زيه ولا أنت أول واحدة فكيتي الحجاب في الشلة قالت لي لأ طبعا في كتير من صحباتي فكوا الحجاب عشان حسوا انه بيأيد حركتهم واحدة راحت مع مامتها وصحباتها الساحل وكانوا في القرية بيشترطوا انهم لازم ينزلوا البحر بالمايو العادي فالكل نزل الا هي طبعا ما قدرتش تقاوم راحت فكت الحجاب انا بقول لك عايزة تعيش عايزة تعيش حياتها زي ما كانت قبل كده صحيح هي بتقول انا ما كنتش مبسوطة لما فكيته بس والدتها وصحباتها شجعوها عشان ينزلوا مع بعض قالت لي على فكرة البنت دي فكت ولبست الحجاب اربع مرات وفي بقى بنات تانية فكوا الحجاب واحدة صاحبتي قالت لي أنا فكيت الحجاب في شهر العسل علشان هو شهر واحد في العمر فكان لازم أستمتع بيه وجوزي كان موافق لأنه عرف إن أمي أجبرتني على الحجاب ولبس العبايات وبعد الجواز ما عدتش أهتم بيها طبعا لأني أصبحت مسؤولة من جوزي وبس في بقى ناس فكوا الحجاب عشان حسوا إنه بيتعارض مع الوسط الاجتماعي اللي عايشينه واحدة قبل كده كانت بتقول أنا بصراحة مش مستعدة إن أنا أمسك الجمر بإيديا انا لما لبست الحجاب حسيت ان شكلي بقى غريب قوي بقى وسط الناس وبقيت حاسه اني عايشه لوحدي عشان كده اول ما اتخطبت خلعت الحجاب وطبعا خطيبي ما منعش لانه كان عايش في نفس الوسط الاجتماعي اللي انا عايشاه في كتير بقى يقولوا لك انا حسيت اني استعجلت في الحجاب وبعد ما خدتني الفرحه في البدايه تقعد تقول لك لا لا لا لا لا لا يا جماعه الموضوع صعب وعايز من الواحده انها تتغير كتير بصراحه انا ما عنديش الاراده لده طب لبسي ده مثلا هلبسه امتى وبعدين اهلي ما كانوش عاجبهم قلت لها هو دول كلهم بقى بيحسوا بالندم انهم فكوا الحجاب قالت لي مش كله بس يعني الغالبية ساعات كتير يقولوا احنا ندمانين لكن خايفين نلبسه نروح فكينه من تاني قلت لها طب اوصفي لي بالظبط انت بتحسي بايه لما بتقعدي بينك وبين نفسك قالت لي انا بحس ان انا في دايرة مفرغة ساعات احس بالذنب احس ان انا عملت حاجات غلط بحس ان انا مش راضي عن نفسي وساعات ابقى عايزه عايزه اخرج عايزه اتفسح مع صحباتي عايزه اتبسط تلاقيني مثلا مره رحت ديسكوتيك اكلم شباب من تاني انا بقول لك انا مش فاهمه حاجه لا انا كنت فرحانه لما كنت لابسه الحجاب ولا انا برضو سعيده ان خلعته طيب ايه الحل قول لي ايه الحل قلت لها تحب اقول لك الحل قالت لي ارجوك قلت لها وتسمعي كلامي وتثقي فيا وفي اني مش عايز غير راحتك قالت لي بالتأكيد بس ارجوك قول لي كلام عملي وبلاش الانشا والكلام الروتين اللي احنا بنسمعه اليومين دول قلت لها حاضر بس ممكن تسمحي لي أنا برضو إنك تديني في الأول قلبك فخاطب وجدانك قبل ما خاطب عقلك أرجوكي تعالي من الأول نغرس في القلب معنى جميل من معاني الإيمان وبعدين نشوف المشاكل اللي في دماغك اتفقنا؟ قالت ماشي طب يلا نبتدي بقى خطوة بخطوة نشخص الموضوع ونحط العلاج وتعالي من الأول ندعي وقولي ورايا أمين اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل أول حاجة عاوز أسألك ومن غير زعل ربنا هم؟ ربنا يمثل ليكي إيه في الحياة تعرفيه كويس حسيتي قبل كده إنك بتحبيه قوي بتحبيه من كل قلبك أنا متأكد إن جواكي مشاعر عظيمة جدا تجاه ربنا أيوة وليه لأ ممكن الدنيا بتاخدنا شوية لكن يبقى في فطرة كل واحد مننا حنين وشوق لربنا أيوة من الحتة المضيئة دي بقى عاوز ابتدي معاكي ونحاول نكبر نقط النور اللي جوه كل واحد مننا عايز ابتدي معاكي من حب ربنا الحب الحقيقي اللي يداوي القلب من كل آفاته اللي يخلص الواحد مننا من كل مشاكله أصل لو انت حبيتي ربنا من كل قلبك بجد وما حبيتيش حد زيه هيكون ربنا قبلها حبك آه ما ربنا سبحانه وتعالى يقول يحبهم ويحبونه هو اللي بيبتدي بالمحبة وبعد كده تلاقي انت نفسك بتحبيه وساعتها هتخلصي من كل المشاكل اللي انت عايشة فيها اصل لو ربنا حبك هتبقي مؤمنة وساعتها الشبهات مش ممكن تقرب منك لان قلبك هيبقى مليان باليقين والايمان سيدنا ابن مسعود كان بيقول ان الله يؤتي المال من يحب ومن لا يحب الدنيا ما تسواش عند ربنا حاجة الدنيا ما تسواش عند ربنا جناح بعوضة لكن لا يؤتي الإيمان إلا من أحب فإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان عارفة لو بقى اسمك عند ربنا فوق فلانة المؤمنة والله والله كل مشاكلك هتتحل وربنا هينصرك على نفسك وعلى الشيطان وساعتها ربنا يدفع عنك أي حاجة ما تقربش منك أصل ربنا بيقول الله يدافع عن الذين آمنوا وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه يدبر لك أمرك يحفظ سمعك فساعتها مش هتسمعي إلا اللي يرضيه ويحفظ بصرك فساعتها مش هتشوفي إلا اللي يحبه يا سلام لما الواحد يحس إنه محفوف برحمة ربنا وحفظه لو حبك هتتقفل قدامك سكك المعاصي والذنوب لأنه لو حبك هيعتق رقبتك من النار فساعتها مش هتعرفي تعملي ذنب سيدنا أنس كان بيقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من أصحابه وصبي بين ظهراني الطريق فلما رأت أمه الدواب خشيت على ابنها أن يوطأ النبي معدي والجيش فالست خافت على ابنها لحسن يدسوه فجرت عليه فسعت والها فقالت ابني ابني فاحتملت ابنها واخده بالك من المنظر راحت ماسكه ابنها وقعدت تضمه لصدرها وتقول ابني ابني خايفه عليه فقال القوم يا نبي الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا والله لا يلقي الله حبيبه في النار الله والله العظيم الكلمتين دول عايزين يكبوا بمية الذهب لا يلقي الله حبيبه في النار الحبيب لا يعذب حبيبه شفتي بقى قيمة ان ربنا يحبك شفتي بقى لو ربنا حبك شكلك هيبقى عامل ازاي هتلاقي كل الدنيا بتحبك تروح الوحشة اللي بتبقى بينك وبين الناس تحس بالسعادة والمتعة الحقيقية النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض والعكس وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني أبغضت فلانا فينادي في السماء ثم تنزل له البغضاء في الأرض لو حبك هيحفظك من شر الدنيا وهو في أكتر من شرور الدنيا في الزمن ده شوفي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا أحب الله عبدا حماه في الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء يجي الدكتور يقول اوعوا تقربوا كوباية المية منه هو برضو ربنا يحفظك من شر الدنيا فما تقربش منك شفت بقى لو ربنا حبك هياخد بإيدك فلما تقعي في ذنب تلاقي نفسك بترجعي بسرعة وتتوبي منه لغاية ما تكرهي الذنوب دي كلها وتبقي في طاعته فلما النهاردة تفك الحجاب وانت بتحب ربنا وربنا بيحبك وانت مش عايزة ان ربنا يغضب عليكي وبتحبي انك ترضيه هتلاقي جواكي رغبة اكيدة في الرجوع بسرعة انا عايز اسألك ليكي حد غيره ليكي حد هينفعك غيره والله عمرك ما هتلاقي احن عليكي منه وأرحم عليك منه إلهك سيدك مولاك يا يا لو تعرفيه يا لو تتقربي منه يا لو حبتيه تعالي بقى نتصور مع بعض لو إن ربنا حبك وبقيتي من عباد الله الصالحين يباهي بيك الملائكة ويثني عليك في الملأ الأعلى آه أنا عايزك تعيش اللحظة دي بلاش بقى وسوس الشياطين أنا عارف هيجي يقولك يا ستي سيبك من الراجل ده ده شكله عايش في الأحلام ربنا يباهي بيا أنا الملايكة يا شيخ أنا بقول لك أنا فكيت الحجاب يعني اللي أنت بتقول عليه ده بعيد قوي قوي قوي عني طب إيه ها اديني أمارة ها عشان خاطر إيه أنا عمري ما هوصل للي أنت بتقول عليه ده أبدا أنا عمري ما حسيت إنه ممكن أبقى كده دي مش سكتي أنت ليه مش عايز تفهمني وأنا أقول لك طيب تعالي بس نتخيل عارفة الجماعة بتوع علم الإدارة بيقولوا ان تصور الهدف يمثل 50% من الطريق فتعالي نحس بقلوبنا المعاني الجميلة دي ومش هتخسري حاجة اصلك لو حسيتي هتعرفي ولو عرفتي مش ممكن هتقدري تسيبي طريق ربنا هتحبيه بجد وهتبقي عايزة تعملي اي حاجة عشان ترضيه شوفي لما تلاقي نفسك انت فلانة ربنا بيحبك لما تكثري من ذكره ويفرح بيكي لما تتوبي ليه ويضحك لك لما تؤثريه فتقومي بالليل والناس نايمة عشان تناجيه وتصلي ليه لو ربنا ضحك لك عارفة ايه اللي ممكن يحصل اكيد خايفة من لحظة الحساب انت واقفة قدام ربنا خجلانة مكسوفة يقولك عملتي اه وعملتي اه وعملتي اه يا لحظة صعبة أوي لنا ولا أنت نقدر عليها شوفي بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث إن الله تعالى إذا ضحك إلى عبده المؤمن فلا حساب عليه نفسك تدخل الجنة من غير حساب من غير سابقة عذاب لو ضحك لك لما تؤثريه لما تبقي بتحبيه لما قلبك ما يبقاش فيه حد غيره ده ربنا لو حبك يحفظك ويلطف بيكي ويحسن إليكي مش ساعات كتير بتحسي إنك فقد الأمان والحنان في زماننا ده والله والله عمرك ما هتلاقيها مهما غرك المناظر والمظاهر عند الناس مش هتلاقي المعاني الجميلة دي إلا مع ربنا أصل ربنا بيقول وحنانا من لدنا الحنان عنده الرحمة عنده الله لو حسيتي بحنان ربنا عليكي وبرحمة ربنا بيكي الواحد مننا ساعات يبقى نفسه يترمي في حضن أمه يعيط في حجرها لأنه بيحس بحنيتها ورحمتها بيه والله ربنا أرحم عليك منها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم لما مرة أتى عليه بعض الأسرة فكان في وسطهم واحدة كل ما تشوف ولد صغير بيعيط تروح مربعاه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أترون هذه طارحة ولدها في النار فالصحابة قالوا لا وهي تقدر على ألا تطرحه دي شايف عاملة ازاي دي عيال غيرها خايفة عليهم وتروح ترضعهم امال ابنها تبقى عاملة معاه ازاي فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها شوف انت بقى لما ربنا يختصك برحمة من عنده تلاقي نفسك بقيتي في منتهى السعادة والنشاط تشوف الدنيا بشكل جميل تحس بانشراح وراحة تحس براحة البال سكينة طمأنينة مش خايفة ازاي تخافي وهو امان كل خائف تنامي مرتاحة البال مش بالمهدئات والمنومات شوفي لما تحس ان ربنا بيرعاكي ويكفيكي مش ربنا بيقول أليس الله بكاف عبده اللي فيه الخير هيديهولك هيمنع عنك كل شر عايزة ايه تاني قوليلي بعد كده نفسك في ايه تاني انت متصورة حياتك ممكن تبقى ازاي لما تبقي محتاجة حاجة ترفعي ايديكي وانت متأكدة انه هيستجيب ليكي عشان انت عارفة ان ربنا يستحي انه يرد ايدك اللي بترفعيها ليه من غير ما يديلك حاجة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين عايزك دلوقتي تغمض عينيكي وتقفلي على نفسك أوضتك وترفعي راسك للسماء وتناجي عايزك تحسي بقربه منك ربنا بيقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد عايزك تعيش اللحظة الممتعة دي ويا سلام لو كان ده في الثلث الأخير من الليل لما ربنا ينزل للسماء ويقول هل من سائل هل من مستغفر هل من تائب نفسك في حاجة عايزة حاجة مني ما نفسكيش في حاجة مني خالص قولي وأنا حدهولك عايزك ساعتها تقولي له بحبك يا رب مشتاقة النظرة من وجهك الكريم يا رب مش عايزة إلا قربك يا رب محبتك هي طلبي يا رب يا رب ارضى عني يا رب انا عارفة اني غلطانة في حقك بس ماليش غيرك يا رب انت العفو فاعف عني يا رب اجعل حبك احب الي من نفسي ومن كل شيء يا رب انت الكريم فاكرمني يا رب ولا تهني انت الرحيم فارحمني ولا تعذبني يا رب عذابي إني كنت محرومة منك فيا رب افتح لي أبواب رحمتك افتح لي أبواب فضلك يا رب يا رب آه أكيد نفسك إن ربنا يحبك شايفة شايفة لو ربنا حبك هتبقي عاملة ازاي طيب انت شايفة بقى لما تخلفيه وتعصيه وتعملي حاجات بتغضبه هيحبك احكم انت انا عاوز اسألك بمنتهى الصراحة ارجوكي جاوبيني قوليلي بالله عليكي ايه المطلوب من ربنا ايه المطلوب من ربنا اكتر من اللي اداهولك ده ربنا بيتودد لك علشان تتوبي ليه وتستغفريه بعدين تروحي تعصيه وتغضبيه ربنا بيقولك أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم بص الحنان والرحمة بيقولك مش عايزة ترجعي لي ليه مش عايزة تستغفري لي ليه ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ما نفسكيش انه يغفر لك طيب مستنية ايه ربنا بيمدلك ايده ليل نهار وانت ولا انت هنا ترضي ان حد تمديله ايدك يروح رايح في سكة تانية وما يمدش ايده ليكي ولله المثل الاعلى بالله عليكي ينفع انه يبقى هو اللي خلقنا وعارف اللي ينفعنا ويضرنا الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وبعدين نعبد غيره نعبد هوانا رغباتنا نعبد عاداتنا نخاف من كلام الناس نحسبها بدماغنا كل نعمة انت فيها النهاردة مش هو اللي اداها لك تعصي ربنا بيها جمالك ده مش هو اللي انعم بيه عليكي وامرك انك تحافظي على النعمة دي عشان مصلحتك شوفي لما انا مثلا ادي واحد غلبان فلوس واقول له كل واشرب بيها واصرفها على عيالك يروح عامل ايه بقى يروح شارب بيها مخدرات مثلا طب بالله عليكي ادي له تاني هم قولي لي انت بقى ادي له ده تاني ولا اعمل معاه ايه ده لا ده مش كده وبس بقى ده يجي لك ويقول لك انت مالك آه انا حر مش انت اديتها لي انت هتذلني بيها ولا ايه وانا يعني عشان انت اديتني شويه فلوس خلاص هتذلني بيها هم. قولي لي بقى اعمل معاه ايه ده بقى واحد زي ده احكم انت هم. اعمل معاه ايه فلما النهارده ربنا يديلك الجمال والصحه والشباب تروحي تقولي انا عايز استمتع بشبابي وجمالي بصراحه بقى الدين ده بيأيد حركتي مش مخليني أعيش زي ما أنا عايز أنت نسيتي ولا إيه؟ نسيتي إن النعمة دي نعمته هو اللي اداهالك تروحي تغضبيه بالنعمة اللي هو اداهالك من الأول ربنا سبحانه وتعالى بيحكي في قصة سيدنا إبراهيم إن كان في ملك اسمه النمروذ الراجل ده دخل مع سيدنا إبراهيم في جدال فربنا بيقول ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه جادل إبراهيم في ربنا جادل إبراهيم في ربنا ليه بقى أن آتاه الله الملك عشان أنا اديته الملك يكفر بيا عشان أنا اديته الملك يجادل إبراهيم فيا يعني لو كنت حرمته من الملك كان يقدر يعمل كده كان يقدر يقول كده بيعصيني بالنعمة اللي أنا اديتها له عشان اديتك عقل تعرفي بيه نعمي عليكي وتستخدميه في طاعتي تروح انت مستخدماه في الاعتراض على شريعتي تقعدي تقولي آه، ما تنفعش صراحة المواضيع دي في الزمن اللي احنا عايشينه زمن ال body والميني جيب وال hot short ازاي يعني تقولي حجاب يا عم ده كان زمان الكلام ده بالله عليكي ترضي انه يتلعب بدينك اللي ربنا اتمنك عليه ترضي انه يتلعب بيكي علشان يتهد في دينك ترضي هو ده بقى عرفان الجميل اصطفاكي من وسط المليارات دي وطلعك مسلمة اوعي تفرطي في دينك دينك دينك لحمك دمك وإن قتلت أو حرقت ربنا كان بيقول عن واحد اسمه الوليد بن المغيرة يمكن سمعتي اسمه قبل كده الراجل ده كان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم فربنا بيقول عليه إيه بقى بيقول أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين عشان اديته فلوس عشان رزقته بالأولاد يروح يقول الدين ده شوية خرافات دي حاجات عفى عليها الزمان بالله عليكي احكم انت ينفع ان ربنا يبقى خيره علينا نازل واحنا نرد الجميل بالمعاصي والذنوب هو مش يقدر ان يسلبها مني ومنك انت عارفة ان في ناس كتير ربنا حرمهم الجمال ده في ثانية دي راحت في حادثة دي اتشوهت والله انا كنت اخد بعضي واروح المستشفى نزور مرضى ساعات ندخل قسم الحروق وتسمعي قصص تشيب دول عايشين زينا ده بيقولك الموضوع جه كده فجأة ساعتها الواحد والله بيحس بمدى نعمة ربنا عليه وكل مرة أقعد مع نفسي وأقول طيب أنا مش هنا ليه إيه يعني صك الأمان اللي أنا مخليني مش خايف مش ممكن يحصل لنا كمان كده إحنا كلنا أصحاب ذنوب ومعاصي فربنا يتوب عليا وعليكي لسه بسألك إيه المطلوب إيه المطلوب من ربنا أكتر من إنك بس لما تاخدي خطوة خطوة واحدة ربنا يتقرب لك بضعفها إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة شوفي كده لما مرة تسيبي حاجة من المعاصي اللي انت بتحبيها عشان ربنا شوفي بقى ربنا هيعمل لك ايه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا أبدلك الله به ما هو خير منه فلو عرف إنك سبت المعصية دي عشانه عشانه بس بمنتهى الصدق والإخلاص هيديلك نعمة أعظم أصل ربنا اسمه الشكور يشكرك على طاعتك له شوفي قد إيه كرمه وفضله وجوده علينا رب يعطي النعمة ويزديها ثم يثني على العبد إذا شكره عليها لما تذنبي يرفق بيك يحلم عليك يسترك ما يفضحكيش يمهلك عشان تتوبي ليه فلما التوب يعفو عنك ويرفعك لدرجة أعظم مما كنت عليها قبل الذنب عارفة ليه؟ عشان انت ساعتها هتبقى عرفتيه حبتيه من كل قلبك عرفت ان مفيش حد ليكي غيره انت ليكي حد غيره بالله عليك أبعد هذا الحبيب حبيب أبعد هذا القريب قريب لو عرفتيه عن قرب لو عرفتيه هتقولي لو كانت هي دي الجنة يبقى ما فيش أحلى من كده واحد من الصالحين كان بيقول والله ده الواحد ساعات تمر عليه لحظات يقول لو كان النعيم ده هو نعيم أهل الجنة ده تبقى حاجة عظيمة قوي طب بالله عليك يا أختي رب هذه صفته كيف يعصى ازاي جالك قلب حد يفكر يسيب بعد كده سكته ربنا ما يستاهلش ده مننا ابدا تعرفي انا حاسس ان انا وانتي محتاجين دلوقتي بعد الكلام الجميل ده عن ربنا ان احنا نقعد ندعي شوية وامني معايا تعالي نقول يا رب يا رب ما تحرمني منك يا رب يا رب ماليش غيرك يا رب يا رب خذ بيدي وناصيتي إليك أخذ الكرام عليك اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي وكره إلي الكفر والفسوق يا رب كرهني في الكفر والفسوق والعصيان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي رب يا رب يا رب يا رب اقبلنا في عبادك الصالحين يا رب يا رب عرفنا بك يا رب يا رب حبني يا رب يا رب حبنا يا رب يا رب آه هي دي أهم خطوة إنك تعرفي ربنا وتحس بمعاني الإيمان دي وتستمتعي بيها تتعلمي إنك تفضفضي له ترجعي له في كل حاجة تطلبي منه المدد والعون تشتكي له من حالك قولي له يا رب مش عارفة أعمل إيه في نفسي مش عارفة يا رب أعمل إيه مش عارفة اشتكي له ربنا كان بيوصف سيدنا إبراهيم فيقول إن إبراهيم لأواه حليم عارفة يعني إيه أواه يعني يقعد يقول له آه بيشتكي له وأنا عايزك كمان تشتكي له اصرخي له قولي له آه آه يا رب أكيد هيفتح لك بابه أكيد هياخد بإيديكي بس خليها من كل قلبك طلعيها من جواكي في لحظة صفا بينك وبين ربنا ومش ممكن لو الكلام ده خرج من قلبك بصدق وإخلاص إن ربنا هيخذلك ده انت لو رحت لشخص كريم الأخلاق وأسطيف معروف وإنه يقف معاكي في دقيقة لو الشخص ده كريم بجد مش ممكن يسيبك فما بالك بأكرم الأكرمين روحي له ومش ممكن لو رحتي له بصدق وإخلاص إنه يردك أختي الحبيبة أيوة ما أنا من دلوقتي هقولك أختي الحبيبة عشان أنا وإنتي اجتمعنا على محبة ربنا ربنا يجمعني وإياكي في الجنة إن شاء الله لحظة ما نستمتع بالنظر إلى وجهه الكريم تعال نشوف انت خلعت الحجاب ليه ونشوف بقى إبليس دخل عليكي من أنهي ناحية أول حاجة انت بتقولي انك حسيتي انك كنت منافقة و... وانك دلوقتي يعني حاسة ان انت بقيتي بوش واحد وديك اتخلصتي من تأنيب الضمير اللي كان جواكي لما كنت بتعملي حاجات وحشة وانت محجبة طيب لو سلمت معاكي ان ده نفاق طب عمرك سمعتي يعني عن واحد خايف احسن يعيا بمرض ولا يحصل له حاجة فبدل ما ياخد الدواء ولا يعرف اسباب الوقاية يروح واخد سم ينفع فيعني اللي خايف من النفاق يروح عامل ذنوب يقول لك كده احسن طب مين قال بقى ان كده احسن ده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول شر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات والحديث رواه البيهقي وصححه الألباني يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان المتبرجة منافقة شفت بقى الشيطان جرك ازاي وقعك في اللي انت كنت خايفة منه من غير ما تدري تاني حاجة مين قال بقى ان ده نفاق انت لو نفسك بتغلب عليكي في المعاصي ولسه متعلقة شوية بالذنب فالحل مش انك تعملي ذنوب الحل انك تعملي اعمال صالحة كتير تقوي بيها نفسك شوية شوية ربنا يكرهك في الذنوب دي كلها وتتغلبي عليها الراجل كان يقوم الليل بالليل وكان يسرق بالنهار فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتنهاه ما تقول الصلاة بالليل منهاه عن الإثم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث فستنهاه ما تقول فلما الإنسان يعمل أعمال صالحة كتير يقدر يتغلب على نفسه لأن ساعتها بيقوى بالطاعة فلما انت تفتحي ابواب جديدة للمعاصي بتضعفي في نفسك مش بتقويها فتبقي عرضة انك تعملي حاجات غلط اكتر يعني انت بعد ما فكيتي الحجاب ها ما شاء الله بقى بقيتي منتظمة في الصلاة والصيام ورد القرآن وبقيتي بقى كده اكثر اقبالا على ربنا بالله عليك ده اللي حصل اكيد طبعا مش كده يبقى اللي انت عملتيه ده حل بقى ولا مش حل تالت حاجة تعالي اقول لك وصفة سريعة عشان موضوع النفاق ده وعشان ابليس ما يخشش عليكي تاني من ناحيته شوفي صفات المنافقين اللي ربنا قال عليها واعملي عكسها انا هقول لك على شوية حاجات تركزي عليها وان شاء الله تقدري تتغلبي بيها على المشكلة دي مثلا ربنا بيقول ايه ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا لما تيجي الصلاة بيبقوا كسلانين في القيام للصلاة إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى فعايزك تهتم بموضوع الصلاة في أول وقتها اوعي تكسلي أول ما الأذان يأذن تروحي على طول مصلية ده يساعدك على إنك تتخلصي من المشكلة دي وربنا قال ولا يذكرون الله إلا قليلا فعايز يبقى ليكي أذكار تحافظي عليها وتكتري منها وأنا دايما بنصح بأربع حاجات يا ريت نبقى نحافظ عليها كل يوم أول حاجة كتري من الاستغفار أصل الاستغفار يطهر قلبك بالذات انك تستغفري مثلا بالصيغة دي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه عارفة اشمعنى الصيغة دي اصل النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفر له ولو فر من الزحف والفرار من الزحف ده كبيرة عظيمة من الكبائر فلما تحافظي على الذكر ده يمكن ربنا يكفر لك ذنوب كبيرة وعظيمة جدا أو أنك تقولي سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لو ذنوبك بالمليارات لو ذنوبك بعدد زبد البحر الرغاوي بتاعت موج البحر دي ربنا يغفرها لك إن شاء الله بس المهم إيه الصدق والإخلاص مش إنك تقعد تستغفري وتقولي خلاص الذنب كده ربنا غفره واروح عامله ذنب تاني اوعي مع ربنا تعملي كده ربنا يغضب جدا على اللي يعمل كده ده اسمه مكر فاوعي هنضحك على مين اوعي تضحكي على نفسك تاني حاجة عايزك تحافظ عليها برضو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أي صيغة أي صيغة علشان لما تكثري من ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم يبقى إن شاء الله يكون ده سبب في محبة ربنا ليكي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأسباب اللي بتتنزل بها رحمة ربنا وبترفع عملك الصالح دعائك يترفع إن شاء الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثالث حاجة قولي الذكر ده كتير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قولي كل يوم 100 مرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن اللي يقوله 100 مرة يبقى بينه وبين الشيطان حرز حجاب فالشيطان ما يعرفش يدخل عليه بسرعة وأنا عايز أقفل أبواب الشياطين عليكي والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان هو كان كعدل عشر رقاب يعني ثواب انك تعتقي عشرة فلما تعتقي يمكن ده يكون سبب عتق رقبتك من النار ويتكتب لك 100 حسنة وتمحى عنك 100 خطيئة ويبقى ما فيش حد احسن منك الا اللي يقول الذكر ده اكتر منك رابع حاجة عايزك تكسري من سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أصل النبي بيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث أنهما إيه حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان فلما دول ربنا بيحبهم يمكن يكون ده سبب برضه في إن ربنا يحبك لأنك بتحب اللي هو بيحبه هو ده بقى الحل الحل إنك ما تبقيش مذبذبة عايزك تاخدي قرار قرار مش بقى تقعد تقولي بعدين استنى شوية لسه عودي طري بالراحة عليا لا عايزك تاخدي قرار دلوقتي دلوقتي حالا ايوه دلوقتي ما تتردديش اصل التردد والتذبذب ده ربنا لما ذكروا ذكروا في صفة المنافقين فقال فهم في ريبهم يترددون وقال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء القرار انك دلوقتي حالا هم، هاتي حجابك هاتي حجابك البسي حجابك وانزلي بيه وقولي مش هعمل كده تاني القرار انك تثبتي على طاعة ربنا وتاخدي خطوة كمان لقدام تدعي ربنا انه يثبتك ويكرهك في المعاصي يعني لما تخلعي الحجاب تبقي سمعتي كلام ربنا ولا كلام الشيطان اكبر دليل ان ده كلام الشيطان ايه ان تقريبا الكل بيقول نفس الكلام واكيد يعني الشيطان مش عايز لك الخير ولا انت شايفه حاجة تانية يعني بالله عليكي الشيطان عايز لك الخير الشيطان هيدلك على انك تعملي حاجة اقل في الوزر اكيد بيوقعك في حاجة اكبر لغاية ما يجيب رجليكي مش هو قال قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين دي حرب والحرب خدعة وإبليس مكار فاطلع انت بقى شطرة وقولي له اتشطر على غيري مش أنا اللي أسيب سكة ربنا حتى ولو كنت مش قدها إن شاء الله ربنا هياخد بإيدي وينصرني عليك وعلى نفس الأمارة هي دي بقى روح التحدي دي قوة الإيمان اللي انت لازم تبقي حاسة بيها جواكي في بنات لما تيجي تقول لهم الكلام ده يقولوا لك ايه انتوا مكبرين الموضوع ده كده ليه يعني ما هو في محجبات وبيعملوا حاجات وحش هي بقى هي دي طريقتكم الدين يعني حجاب وبس الواحدة تبقى بتعمل معاصي ولابسة الحجاب ما حدش يقول لها حاجة لكن اول ما تقلع الحجاب الكل بقى يقعد يتكلم عليها طيب وانا معاك مين قال ان الحجاب هو الدين الدين مش حجابه بس لا ده انا عندي محافظتك على الصلاة اعظم من الحجاب بس يعني انت ليه مقسمة الدين حتت اللي تنفع معانا نعملها واللي ما ينفعش نسيبه ده ربنا بيقول ادخلوا في السلم كافة يعني اعملوا بكل احكام الاسلام ايوة الاسلام صلاة وصيام وذكر وقرآن وبر والدين وصلة ارحام ايوة الدين مش حجابه بس بس برضو الحجاب من الدين بعدين انا هقولك ليه الحجاب طيب انت بتقولي في ناس اول ما خلعت الحجاب اللي راحت ديسكوتيك واللي راحت لبست مايوهات في الساحل واللي مشيت مع شباب طيب الحاجات دي بقى حرام ولا لا اكيد حرام انا عارف طبعا ان مش كل اللي خلعوا الحجاب عملوا كده بس مش معايا انت ان الحجاب كان بيحفظك من حاجات كتير النهاردة بتعمليها كان بيحفظك من الوقوع فيها الحجاب كان بيساعدك على انك ما تعمليهاش الحجاب بيحصنك من نفسك الامارة بالسوء من الفتن اللي مفيش اكتر منها في زماننا ده ولا يعني الواحد يحط نفسه في الفتن وبعدين يقول لو انت متدين بجد ما تتأثرش بيها لا يا اختي ده ربنا سبحانه وتعالى وصف المنافقين وعاب عليهم انهم كانوا بيحطوا نفسهم في الفتن فقال الله فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور انت اللي فتنت نفسك بنفسك مين قال لك تحط نفسك في الفتن وبعد كده تقول انا مش هقع تاني حاجة عارفة المشكلة فين المشكلة هي نفس التصور ده انك برضو لما كنت لابسه الحجاب وقفت عليه وحسيت ان انت عملتي حاجة كبيرة جدا وبس انا كده بقيت انسانة متدينة انا لبست حجاب تعالي بقى كده نفتكر ايه بقى الاعمال اللي انت بقيتي تعمليها بعد الحجاب اكتر الناس تلاقيها تقف عند الحجاب وشوية شكليات كده لكن ما تلاقيهاش اتعمقت في الدين ما تقعدش تزود من رصيدها عند ربنا عشان كده في بنات الشيطان بيخليهم يعتقدوا انهم بعد الحجاب بقوا اقل ايمان واحدة تقول لك انا كنت قبل ما البس الحجاب كنت بحافظ على الصلاة دلوقتي بقيت اقصر في الصلاة وبطلت العبادات اللي كنت بعملها قبل الحجاب وبقت اخلاقي سيئة طب ازاي ده احنا لسه بنقول ان الرب شكور يعني لو انت عملتي طاعة ربنا يشكرها لك فيزيدك ولئن شكرتم لازيدنكم انت بتشكري نعمة ربنا عليكي نعمة الجمال اللي ربنا ائتمنك عليها فحفظتيها فشكرتي نعمة ربنا عليها بالحجاب فالمفروض رصيدك يزيد فلما رصيدك يزيد تعملي اعمال اعظم ازاي بقى انت دلوقتي بتقولي انا بقيت اقل اصل انت ما فهمتيش حاجة مهمة قوي اصل في قاعدة في ديننا بتقول الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية شوفي بقى الكلمة الجاية الخطيرة دي وإن لم يكن يزيد فإنه ينقص فلما الواحد يفهم ان الدين ان هو مثلا يحافظ على خمس صلوات انها تتحجب انها تقول شوية اذكار وتقرأ قرآن يبقى كده ده الدين بعد كده بقى اعمل اللي انت عايزه مين قال ده ربنا بيقول ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله حياتنا كلها لله ده حياتنا كلها عبادة كل حاجة في حياتك المفروض تبقى بتاعت ربنا يعني مفيش عندنا حاجة اسمها ثبات الايمان لا ديننا دين عمل وحركة ديننا بيأمرنا اننا لازم نتقدم على طول كل يوم لازم تتقربي لربنا في حاجة النهاردة هتحفظي آية من القرآن وهتفهميها وتصلي بيها بكرة تعرفي ذكر من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم وتقعدي تقوليه بعد كده تتعلمي دعاء جميل تقعدي تناجي بيه ربنا النهاردة هتزوري مريضة عشان تتنزل عليكي رحمة ربنا بكرة تروحي ملجأ وتساعدي أيتام عشان ربنا يرقق قلبك وربنا يقضي لك أمورك أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك امسح على رأس اليتيم وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك النهاردة هتسمعي شريط جميل وتديه لصاحبتك عشان تدليها على الخير فتبقى في ميزان حسناتك النهاردة هتاخدي بالك من لسانك آه عايزين ناخد بالنا قوي في موضوع سيره الناس ده والكلام اللي على البنات في ظهرهم ومبطل نميمه علشان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يستقيم ايمان المرء حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه انت وقعتي ليه لان الايمان ما زادش لان الايمان ما اتحفظش لان الايمان ما بقاش مستقيم لان قلبك مش مستقيم لان لسانك كان بيقع في حاجات وقعتك في الذنوب دي خدت بالك يبقى لازم تتحركي تعملي أعمال خير علشان ربنا يحفظك ما تقفيش بقى على الحجاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء يعني عمل الخير يحفظك من انك تقعي في عقوبة من عقوبات المعاصي ثالث حاجة عاوزك تعرفي حاجة مهمة جدا بصي انت ليه وقعتي علشان المطلوب انك كنت خدتي اربع خمس خطوات فلما خدتي خطوة هي الحجاب وقفتي عليها او خدتي كمان خطوة ولا خطوتين بقى سهل انك ترجعي الواحد لما يبقى في رقم ستة غير لما يبقى في رقم اتنين وتلاتة فلما يجي يقع يبقى في رقم اتنين بعدين واحد بعدين يرجع تاني للصفر لما يبقى الواحد عنده رصيد كبير عند ربنا يبقى ساعة ما يقع يبقى يقع اقل شوية عشان كده تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة طول ما انت شغالة يبقى بتتقدمي فلما تيجي تقعي مش هتقعي بقى تجيبي من تاني من الاول فلازم يبقى ليك رصيد عند ربنا ولا انت بقى مش عايزه يبقى عندك رصيد لو انت بقى ما بقاش عندك رصيد هيفصلوا عنك الخدمه بصي القصه العجيبه دي قصه راجل جه للنبي صلى الله عليه وسلم فدخل في الاسلام وبعدين سافر لبلده فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم بعد سنه بس شكله اتغير وبقى جسمه ضعيف قوي فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له انت مش عارفني ولا ايه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انت قال انا فلان الفلاني اللي جيت لك السنه اللي فاتت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة شوفي بقى الراجل هيقول له ايه قال ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل عارفه عمل ايه أول ما دخل في الإسلام صام سنة بحالها يعني هو بمجرد بس ما شاف مجتمع الصحابة فهم ان الدين ده مش لعبة طبعا بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم أرشده وقال له لا خفف على نفسك ولما تصوم حاول تصوم في الأشهر الحرم شهر رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم صوم كتير قال له لا ما تصومش سنة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الظهر ان هو الواحد يصوم السنة كلها المهم لما تشوفي اي حد ربنا اكرمه بالثبات تلاقيه كان بيعمل حاجات جامدة حاجة تعلي قدره عند ربنا شوفي سير المؤمنات الصالحات ستنا ام المؤمنين حفصة كانت صوامة قوامة يقول لك واحدة من الصالحات كانت تقعد تصلي في الثلث الأخير من الليل وتيجي آخر الليل وقت السحر وتقعد تقول يا رب أسألك أن تجعلني في أول زمرة السابقين إليك شايفة مشتاقة ربنا إزاي؟ فنفسها تبقى في أول الناس اللي يشوفوه وتقول له يا رب ارفعني عندك في درجة المقربين وألحقني بعبادك الصالحين فأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وبعدين تسجد وتقعد تبكي لغاية ما الفجر يطلع يقولوا لك قعدت تعمل كده 30 سنة هتقولي لي يا عم ده الناس أيام السلف طب إيه رأيك والله في زماننا ده الواحد بيسمع عن أخوات ما شاء الله رغم الفتن دي كلها تلاقيها محافظة على ورد القرآن ما بيعديش يوم من غير ما تقرأ ما ينفعش تنام من غير ما تقرأ أي حاجة وتلاقيها محافظة على قيام الليل ما بيفوتهاش اللي تلاقيها ما شاء الله صدقة في أعمال الخير كفلت أيتام رعاية فقراء زيارة مرضى ده في واحدة ربنا يكتر من أمثالها ويبارك لها والله أول ما سمعت عنها حاجة تشرح الصدر تقريبا ما سابتش باب من أبواب الخير إلا وعملته يقول لك مثلا تساعد اللي عايزة تتجوز ترعى أرامل ويتامى كفلت 500 أسرة من الأسر المحتاجة وربنا من عليها بكفالة 30 يتيم يا بختها برفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة مش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين يبقى في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم عارفة يا أختي الحبيبة دي بقى ربنا فتح عليها بإيه كمان كانت سبب في إسلام 200 ألف راجل وامرأة في تشاد 200 ألف هي السبب بإخلاصها ونفقتها في سبيل الله 200 ألف يجوا في ميزان حسناتها كل أعمالهم تبقى في ميزان حسناتها الله أكبر والله في ناس صالحين كتير شايف الناس أنا وأنت والله محتاجين المعاني الحلوة دي عشان تنعش قلوبنا أنا مش بقولك إنك تعملي زيهم بس بقولك اللي تقدري عليه حاولي تعمليه بتقري كل يوم قد إيه من القرآن بتحافظي على الأذكار في الصباح والمساء بتصلي نوافل كتير أخبار صلاة الفجر إيه ها بتصومي نوافل اتنين وخميس مثلا تلات أيام من كل شهر ده اللي بيصوم ثلاث أيام من كل شهر ده ربنا بيحفظه من وساوس الشياطين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر يعني الوساوس اللي بتبقى تملى قلب الواحد صوم ثلاثة أيام من كل شهر طيب ما هو ده الدين يا أختي أمال هو إيه عشان كده بسألك أنت فين بقى من الكلام ده كله أنا عايزك من هنا ورايح بلاش دايما تبصي للجوانب السلبية اللي ما فيش حد بيخلو منها تقعدي تقولي المحجبات دول كلهم فيهم وفيهم دي بتعمل مش عارفة ايه اه دي محجبة وبتعمل كذا يا ستي طيب ما تتحجبي انت وخليك انت النموذج اللي الناس كلها تقلده وتكسبي ثواب يا ستي في الناس اللي انت شايفاهم النهاردة منافقين ومش كويسين والله لو بصيتي للناس ودورتي على اهل الخير والايمان هتلاقي كتير النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم يعني في أمور الدنيا والعكس في أمور الآخرة أنا عايزك تبص للي أعلى منك من دول وتقلديها وتحبيها فالمرء يحشر يوم القيامة مع الذين يحبهم فشوفي بقى أنت مين بتحبيهم النهاردة وشوفي نفسك تبقي معاهم يوم القيامة ولا لا فدينك هيبقى والله دايما بخير طالما في ناس صالحين بيتمسكوا بيه فليه حبيبتي في الله ما تكونيش انت من اللي يحملوا الراية دي بقى اه انت اللي تحملي الراية في الزمن الصعب ده ايوه انت ليه لا يا مناس كانوا على معاصي وذنوب اكتر من اللي انت بتقعي فيها والنهاردة ما شاء الله اللي تلاقيهم بقوا دعاة الى الله اللي تلاقيهم ما شاء الله من عباد الله الصالحين اوعي في طريقك لربنا تيأسي من رحمة ربنا ابدا لكن برضو اوعي تأمني من عقاب ربنا لو لقيتي نفسك بتتمادي في المعاصي لان ربنا زي ما قلت لك ما يحبش حد يلعب بدينه يكره انه يطلع على اللي في قلبك يلاقيكي بتحب حاجات بتغضبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فشوفي بقى منظرك يبقى عامل إزاي لو ربنا ساعة الحساب وراك اللي كان في قلبك فتلاقي حاجات من اللي انت عارفاها ربنا يحفظني وإياكي رابع حاجة عايز ألفت نظرك ليها ناس كتير ما بياخدوش بالهم منها إنهم مش عارفين إن الحجاب فرض وطالما فرض يبقى عبادة مش بقى حاجة جميلة من الكماليات لا الحجاب عبادة مش عادة فعشان كده ما ينفعش النهاردة واحدة تخلع حجابها وتقول لك عشان ليلة العمر ولا علشان تقضي شهر العسل يا جماعة ليه مش عايزين نفهم ليه التصور الغلط ده عن الدين ليه احنا دايما نربط ما بين المتعة وما بين المعاصي والذنوب طيب هي المتعة دي السعادة دي مش نعمة طيب هي النعمة بتيجي بالمعاصي يعني لما تحب الواحدة تبدأ حياتها الزوجية وتبدأ ليلة سعيدة لازم تفك الحجاب يعني هي فاهمة كده ان ربنا هيكرمها ولا الملائكة الحافظة هيطنشوا بقى اليوم ده فمش هيكتبوا حاجة في صحيفة الأعمال ده بالعكس ده ممكن ربنا يعاقبها بسبب المعصية دي بدل ما تبقى أسعد ليلة في حياتها ممكن تبقى للأسف أتعس ليلة في حياتها يا جماعة أنا عاوز كل واحدة يبقى عندها إيمان راسخ إن الدين مش سجن والله ربنا ما خلقناش عشان يعذبنا أبدا بس إحنا ربطنا دايما المتعة والسعادة بالمعاصي فعلشان كده بقيتوا تقولوا الدين خنقة والله أبدا ديننا عمره ما كان خنقة ديننا دين اليسر والسماحة مش ربنا بيقول وما جعل عليكم في الدين من حرج لما المسلمين يطبقوا دينهم بطريقة صحيحة هيلاقوا الحياة السعيدة دي اللي عاشها الجيل الأول اللي عاشها الصحابة واللي عاشها اللي بعديهم هتقولي طبعا الكلام اللي انت بتقوله ده كلام نظري جدا طيب انا انصحك اسمعي شريط ملكش حجة والحياة حلوة بالاسلام وشوفي بقى الكلام ده لو نظري ولا ممكن يبقى واقع ونقدر نعيشه طيب الحجاب عبادة والعبادة علشان ربنا يقبلها لازم يتوافر فيها شرطين اول حاجة الاخلاص انك تلبس الحجاب مش لحاجة إلا لأن ربنا فرضه عليكي وبس لأنك بتحب ربنا وما تقدريش تخلفي أوامره ربنا قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن وربنا قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المرأة عورة وإنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان الشيطان يطلع لها بقى أول ما تخرج من بيتها فيبقى عايز يوقعها ويفتن بيها أي حد وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها فالحجاب فريضة على كل مسلمة وهذا باتفاق العلماء من ناحية تانية انت لابسة علشان ربنا مش علشان اي حاجة تانية في ناس لبست الحجاب عشان تتجوز وفي ناس النهاردة برضو فكوا الحجاب عشان يتجوزوا واحدة كانت بتقول انا قبل ما البس الحجاب كان كل الشباب عايزين يصاحبوني فلما لبسته ما عدتش حد بيبص لي فطبعا دي بيجي لها حالة احباط وتروح فك الحجاب ودي هقول لها كلمة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله فإن الله لا ينال فضله بمعصيته هو الجواز ده مش رزق لو تأخر عنك حبتين اعرفي حاجة مهمة جدا ربنا ما يمنعش حاجة إلا وهيكون ادخر ليكي حاجة أعظم منها مش هتاخديها إلا بطاعة ربنا مش بمعصية ربنا ففضل ربنا مش ممكن تاخديه بالمعاصي مش أحسن ما تتجوزي وبعدين يطلع لك راجل فاجر يعذبك ويبقى عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة فهماني يا أختي إذا الشرط الأول إنه إيه إنك تعملي العمل لربنا وبس الشرط الثاني عشان ربنا يقبل منك حجابك إنه يبقى حجاب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم مش حجاب بقى تتكسفي تقفي بيه النهاردة قدام النبي الحجاب اللي يستر جسمك كله ما يكونش هو في نفسه زينة يعني الألوان الفاقعة أكيد ما تنفعش أكيد طبعا ما ينفعش اللبس يكون شفاف وما ينفعش طبعا إنه يبقى ضيق لازم يبقى واسع يعني الحجاب ال Spanish الرقبة باينة ال make up over ال body ضيق طب وبعدين يعني انت فهمتي ان الحجاب طرحة تتحط على راسك وخلاص بالله عليكي مين بس قال الكلام ده انا عايزك تسيبي من قيل وقال انا مش عايزك تخش دلوقتي في جدل آه ده قال وده عاد ده الشيخ فلان مش عارف قال ايه وده علان قال ايه لا هي كلمة واحدة انا بسألك سؤال واحد تقدري تقفي قدام النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب ده تتصوري ان امهات المؤمنين كانوا ممكن يلبسوا كده لو كانوا في زماننا ده موضوع بقى شكل من غير الحجاب احلى مشتاقه لايام الخروج والفسح اللي بتقول لك بقى شكل من غير الحجاب وحشني المساله دي بقى مساله خطيره جدا دي حاجه بيسموها تعلق القلب بالذنب واول حاجه عايز اسالك واقول لك مين قال بقى ان الواحده بتبقى وحشه بالحجاب والله والله وانا بحلف بالله ومش هحلف كده يعني ان ربنا بيديلك بهاء وجمال وحسن تحسي كده ان جواكي نور واحدة كانت فكت الحجاب قالت انا كنت حاسة ان كان جوايا شمعة شمعة منورة قلبي فساعة ما خلعت الحجاب اتطفت وساعة ما ربنا اكرمني تاني ورجعت تاني الحجاب حسيت بالنور ده جوه قلبي ايوة ده لازم ربنا يكرمها مش ربنا بيقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وبيقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ده وعد ربنا وربنا لا يخلف الميعاد فلازم ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدرك ويكرمك ويحفظك وينور طريقك كفاية ان الناس بتبقى بتحترمك لو سألتي اكتر الشباب يقولك ايوه طبعا نفسي لما اتجوز تكون بنت محجبة بحيث انها هتحفظ بيتي والواحد يبقى مرتاح معاها الراجل بجد يبقى بيخاف على عرضه الراجل هو اللي يبقى مش عايز حد يهوب ناحية ضفر مراته الراجل ما يحبش طبعا ان مراته الناس تقعد تتفرج عليها ده يبقى اسمه ايه ده بقى اللي يخلي مراته فرجة للناس ده انسان تحترميه اللي يبقى ماشي كده ومأنجج مراته في الطريق وهي على سنجة عشرة والناس تقعد تعاكسها ده يبقى اسمه راجل ولا اسمه ما علينا ما علينا ده يبقى ينفع يحفظك وتعيشي بقى معاه الحياة السعيدة والله أنا بيجي لي ناس كتير بيسألوني عن مشاكلهم العائلية الواحدة من دول بتتبهدل بعد الجواز لما يجوزوها من ناس بالشكل ده لا أخلاق ولا دين وللأسف بتضطر تعيش معاه في العذاب ده عشان الجواز بقى صعب في الزمن ده وكونها تبقى اسمها مطلقة دي بقت مشكلة أكبر فطبعا حياتها بتبقى كلها كرب لما طبعا تكوني في طاعة ربنا أكيد هيختار لك الخير وهيختار لك الأفضل وتعيشي فعلا الحياة السعيدة قال الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون تاني حاجة والله جمالك مش بمكياجك مش بلبسك الجميل جمالك بصفاء قلبك باللي جواكي من الخير الجماعة بتوع علم النفس بتوع السيكولوجي بيقولوا انت جميلة لما تبقي سعيدة بجمالك ده وده ما بيحصلش إلا لما ترضي عن نفسك في بنات ممكن تلاقيهم زي القمر لكن الجمال الفاتن ده يضيع وسط مشاكلها النفسية ممكن تلاقيها قلقانة على طول عصبية زيادة عن اللازم أقل حاجة تسبب لها مشاكل علاقتها بالناس مش مستقرة فالحاجات دي بتخلي الناس تنفر منها وللأسف احنا في الزمن المادي ده ضيعنا قيمة الروح مفاهيمنا للحياة اتغيرت فعشان كده بقيتي تقولي شكل من غير الحجاب لأن المجتمع النهاردة بيقدس الجسد وبينسى تماما احتياجاته الروحية عشان كده بقى مجتمع مليء بالأمراض والمشاكل النفسية وهي دي المصيبة اللي لازم نلاقي لها حل احنا كلنا كمجتمع في كتير بنات يمكن مش جميلة جدا لكن ما شاء الله تلاقيها دمها خفيف مرحة مقبلة على الحياة آه، نشيطة مش معقدة تلاقي ليها دور في الحياة بتلاقي نفسها فيه فما بالك لو هي حاسة من جوه قلبها ان ربنا معاها وانه بيحبها عشان كده خلاها في سكته انسانة مؤمنة صالحة تعرف ربنا بجد بينها وبين ربنا صلة عميقة البنت دي تلاقيها مش شاغلة نفسها بانها تقارن نفسها بغيرها لانها ما بتبحث عن شيء مفقود لا دي عندها حالة من الاتزان النفسي شعورها بالاستقرار بيخليها في منتهى السعادة احساسها بقربها من ربنا وانها ماشية في سكته بيخليها ما تلتفتش لحد هي مشغولة بحالها مع ربنا ورضا ربنا عليها مش رضا الناس هي عارفة ان اي حاجة هي عايزاها مش في ايد حد الا في ايد ربنا وعارفة انها طالما في سكة ربنا فربنا مش ممكن هيضيعها اكيد هيختار لها الاصلح ستنا هاجر لما تركها سيدنا ابراهيم هي وابنها الرضيع سيدنا اسماعيل وسابها في الصحراء قالت له آه الله امرك بهذا ربنا اللي قال لك كده قال نعم قالت اذا لن يضيعنا مش ممكن ربنا يضيعك وانت في سكته مش ممكن مش ممكن تبقى عايزة ربنا وربنا يتخلى عنك سبحان الله اللي تلاقيها بالشكل ده ربنا بيلقي محبتها في قلوب الناس من غير ما يحسوا تلاقي الناس بتحبها كده لله في لله يقول لك مش عارف بس ما شاء الله الواحد لما بيشوفها كده بيستريح عرفتي فيبقى مش شكلك اللي بيحكم عليه نظرة الناس لازم تبقى عارفة مواطن جمالك الحقيقية وتراعيها إنما الجمال المزيف جمال الميك اب العالي فده أول حاجة بتروح الجمال اللي بيسمعه كلام الناس بيروح على طول انت مش ممكن ترضي رغبات جميع البشر فبرضه هتلاقي نفسك بعد شوية بعد ما لبست اللبس ده وبعد ما عملت كذا بعد شوية انصرفوا عنك وشافوا غيرك وتقعدي تكتئبي وترجع لك المشاكل والهموم من تاني ويقعد الصراع الرهيب ده على طول جواكي من ناحية تانية طالما لسه بتميلي للأمور دي تبقى حاجة من اتنين إما مش عارفة إنها ذنوب وبتغضب ربنا فعلشان كده ما ندمتيش عليها وتبتي ربنا منها وإما إنك عارفة إنها ذنوب بس قلبك لسه متعلق بيها طيب هو بقى التبرج وخلع الحجاب أنت شايفة دي حاجة صغيرة ولا حاجة كبيرة هم. يعني اللي ربنا يكرمها بالخير وبعدين تسيبه دي بقى حاجة صغيرة ولا حاجة كبيرة أول حاجة اوعي تقولي صغيرة وكبيرة لا تنظري إلى صغر الذنب ولكن انظري إلى عظم من أذنبت في حقه اوعي تقولي ده ذنب صغير ذنب يعني عملت حاجة تغضب ربنا اوعي تقولي عليها صغيرة لحسن اللي بيستصغر الذنب ممكن يبقى كبير قوي عند ربنا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم بعدين مين قال لك بقى ان التبرج ده حاجة صغيرة هو عشان النهاردة الناس لما سابوا دينهم والدنيا خدتهم بقى اللي اتعودوا عليه من المعاصي بقى شيء عادي طب اسمعي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه في الحكاية دي وبرضه حكم انت في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط الصحاح والألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها صلى الله عليه وسلم مش اتفقنا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بقى النبي سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت اللي هم دلوقتي بيقولوا عليها تسريحة curly باين ايوه curly العنوهن فإنهن ملعونات النبي بيقول ايه العنوهن فإنهن ملعونات تقدري على لعنة ربنا ان رحمة ربنا تترفع عنك دي لو رحمة ربنا اترفعت عنك هتعيشي طول عمرك حيرانة قلقانة عمرك ما هتعرفي حاجة اسمها راحة البال تحبي تبقي كده والله خايف عليكي وقلت لك بحب لك الخير ليه مش حاسه بكده ليه بتحس ان احنا عايزين نعقدك وخلاص انا يعني هينوبني ايه من كده والله بحب لك الخير زي ما بحبه لنفسي وعلشان كده قلبي بيتقطع عليكي وانت كده تايهة ضيعة وعشان كده هقعد امدلك ايدي وعمري ما هتخلى عنك مش انت اختي الحبيبة طيب يعني فك الحجاب ده موضوع في منتهى الخطورة ولو مش مصدقه طب اسمعي كلام النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذنب البقر يضربون بها الناس الظلمة ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ما تشمش ريحة الجنة وفي الحديث الذي رواه البيهقي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخلن الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم الغراب الأعصم يعني اللي يبقى المنقار بتاعه رجليه حمر فالنبي عايز يقول ان اللي هتدخل الجنة من المتبرجات قليل جدا جدا جدا ترضي بالنار يا أختي والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا الذي رواه ابن ماجه والإمام أحمد وصححه الألباني يقول أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل فترضي لما تنزل الشارع باللبس ده إن ربنا يعرض عنك فبعد ما كنت مستورة بستر الجميل تبقى عرضة للفضيحة يكتر كلام الناس عليكي حياتك تتدمر يجيلك المشاكل النفسية اللي النهاردة مفيش أكتر منها إحساسك ان الذنب ده عظيم هو ده اللي هيخليك تخافي انك تقعي فيه انما دايما حيله الشيطان دايما يهون عليك الذنب يقعد يقول لك يا ستي ما كل الناس كده يعني ساعة وساعة يا ستي اعملي اللي انت عايزاه بعدين تبقي تتوبي اه بعد كده نبقى نتوب انما لما تخافي من عقاب ربنا نفسك تقف عند حد يعني مثلا لو قلت لك ممكن تزني تقولي اعوذ بالله لا لا لا لا لا لا لا لا طبعا طب ليه ها ليه عشان خايفة صح خايفة من ايه بقى خايفة من فضيحة خايفة من كلام الناس ولا انت حرة وبنت اصول مش ممكن تعملي الحاجات القذرة دي صح لو انت انسانة مؤمنة هتلاقي نفسك خايفة من شدة عذاب ربنا عارفة ان حاجة زي كده دي من اعظم الكبائر فخايفة من ربنا ايوه هو ده بالظبط اللي انت لازم تعمليه تجاه التبرج لانه معصية كبيرة قوي عند ربنا زي ما قلت لك طبعا من الأسباب بقى الأساسية اللي بتخليها بتقول إن هي شكلها من غير الحجاب بيوحشها في كتير تلاقيها مشيت من الأول في طريق مظلم كانت مصاحبة وقعت في فواحش ومنكرات والله واحدة قبل كده كانت بتقول أنا عملت كل اللي يخطر على بالك إلا الشرك بالله أنا دلوقتي متدمرة نفسيا عمري ما بحس بطعم السعادة طبعا دي حاجة اسمها رواسب الجاهلية فشوية بشوية بتحن للي هي اتعودت عليه حست بالخنقة وبالإحباط وما بيبقاش قدامها إلا أنها تفك الحجاب لأنه طبعا بيبقى أسهل حاجة الحل إيه؟ الحل إنها لو كانت من الأول تابت صح لو كانت كرهت الذنب زي ما قلنا واستغاثت بربنا ورمت بنفسها على باب ربنا ربنا كان غفر لها لو مش بس ده كان بدل سيئاتها حسنات لكن دي بتبقى دخلت في سكة الدين ولسه قلبها متعلق بالذنب فتلاقيها ما ندمتش بجد على الذنوب اللي كانت بتعملها والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول الندم توبة يعني أعظم حاجة في التوبة إن الواحد يندم على الأشياء اللي كان بيعملها فعشان كده تلاقيها حنت من تاني للذنوب شوفي الآية دي والله أنا كل ما أقراها ترعب ربنا بيقول أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون هنضحك على مين هنضحك على ربنا استغفر الله مش ممكن أبدا ربنا يسوي ما بين واحد عمال على بطال يعمل في ذنوبه معاصي وما بين واحد صالح وشوفي ربنا قال ايه اجترحوا يعني الذنوب بتجرح فيكي بتقطع فيكي فعشان كده الدنيا بتتقفل في وشك فحياتك بتبقى عذاب في عذاب وتلاقي نفسك عايزة تعملي أي حاجة عشان تلهيكي آه نخرج نتفتح آه نخرج نرقص نمشي مع شباب نشرب أي حاجة أي حاجة عشان واخذ الضمير اللي جواكي واللي هيبقى جواكي إذا ما لحقتيش نفسك وتبتي أرجوكي ما تدمريش نفسك أرجوكي ما تعمليش كده في نفسك أرجوكي الحقي نفسك قبل فوات الأوان ما تسيبيش نفسك للشيطان اوعي تضيعي نفسك بنفسك اوعي يا أختي آخر حاجة عاوز ألفت نظرك ليها عارفة أنت لما بتقولي إن شكلك بيوحشك من غير حجاب عارفة هو ده السبب في حكاية إنك لما كنت لابسة الحجاب ما مش مستمتعة ومش سعيدة ولما خلعت الحجاب بقيتي برضه مش مستمتعة وسعيدة ما بقيتيش لما فكيت الحجاب كده طبعا لانك عملتي حاجة غلط قوي في حق ربنا وما كنتيش سعيدة وانت لابساه لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان مش هتحس بحلاوة الإيمان مش هتحس بالسعادة دي إلا لما يبقى فيك الثلاث شروط دول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار أول حاجة إيه؟ إنك تحب ربنا وتحب النبي صلى الله عليه وسلم أكتر من أي حاجة أكتر من نفسك أكتر من والدتك أكتر من والدك أكتر من صحباتك تحب ربنا أكتر من كل حاجة زي ما اتفقنا تاني حاجة إنه يكون ليكي صحبة صالحة بتحبيهم في الله مفيش بينكم من بعض مصالح مفيش بينكم من بعض أي حاجة غير إن أنتوا بتجتمعوا على طاعة الله بتحبك وبتحبيها لأنكم على طاعة ربنا وانتوا الاتنين مجتمعين على محبة ربنا سبحانه وتعالى تالت حاجة انك تكرهي كل الذنوب والمعاصي اللي كنت بتوعي فيها في الماضي فلو لسه جواكي حاجة منها عمرك ما هتستمتعي بالإيمان فلازم ساعة ما تفتكري الذنب ده لازم تحاولي تستغفري تبكي أول ما تفتكري الذنب تعرفي قد إيه اتحرمتي من ربنا فتوبي لربنا بسرعة أنت مش عايزة الجايزة العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لكل انسان تاب ورجع له بصدق واخلاص انه يبدل لك سيئاتك حسنات يعني ممكن تلاقي جبل حسنات عمرك ما عملتيه يوم القيامه تقول ايه ده انا ما عملتش ده كله ويكون ربنا بدل لك سيئاتك حسنات بالله عليكي دي مش محتاجه بقى منك شويه مجاهده عشان تاخدي المكافاه العظيمه دي انا عايزك على طول اول ما يجيلك الذنب ده والشيطان يقعد يحليه في عينيكي عايزك تفتكري اول حاجه خطورة الذنب وكفاية انه حرمك من ربنا وقفل عليكي في يوم من الايام ده برحمته وفضله عليكي تاني حاجة انك لو رجعتي من تاني ممكن تتحرمي من الجايزة الكبيرة اللي ربنا بيديها للي بيتوبوا ليه توبة صحيحة اللي ربنا بيبدل لهم سيئاتهم حسنات تالت حاجة لو مش عارفة تعملي ايه في نفسك والذنب بقى مستحكم في قلبك وفي العادة طبعا الحاجات دي بتبقى في الذنوب اللي بتبقى متعلقة بالشهوات كانت بتحب واحد ولسه متعلقة بيه ليه اثر في قلبها ما عرفتش تتخلص منه ساعتها اوصيكي بالفضفضة اللي احنا اتفقنا عليها انك تعمليها مع ربنا وعايزك تكتري ساعتها وانت ساجدة انك تقعد تقولي يا رب كره الي الكفر والفسوق والعصيان انا حاسه ان لسه قلبي متعلق بالذنوب دي وهو ده اللي قاطع بيني وبينك فيا رب طهر قلبي كرهني فيها يا رب كرهني فيها يا رب والله لو سألت الله بصدق ان شاء الله هتخلصي من المشكله دي اتفقنا من الحاجات اللي برضو بتخلي البنات بتفك الحجاب ساعات تتفتن بسبب واحد حقير ذئب يتمتع بيها حبتين وبعدين يرميها فده طبعا مش عايزها بحجاب واحدة من البنات كانت بتقول كان في واحد من الشباب معجب بيا وكنت معجبة جدا بيه فمرة قال لي أنا مستنيكي لما تقلعي الحجاب طبعا في ساعتها راحت قلع الحجاب وسبحان الله بيحكوا لي إنها بعد ما خلعت الحجاب ما صاحبهاش وشك فيها وراح لغيرها سبحان الله ساعتها افتكرت كلام ربنا في الحديث القدسي ربنا بيقول أنا خير شريك فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي بقى تسيبيني علشان ده تسيبي سكتي علشان ده طيب روحي له خليه ينفعك بكرة هتعرفي كويس قوي اللي رحتي له ده حقيقته كانت ايه طبعا اخطر الاسباب اللي بتخلي البنات تفك الحجاب رفقة السوء ودايما بتبقى السبب الاساسي في تشجيع البنات على انها تخلعه ودي طبعا حاجة معروفة جدا في علم النفس ان دايما الانسان لما بيحس انه في خلل معين انه بيعمل حاجات كتير مش كويسة يبقى في نزاع صراع ما بين نفسه وما بين المجتمع اللي حواليه فتلاقيه شايف ان الناس كلها زيه ويمكن اسوأ منه تلاقي الحرامي يقول لك الناس دي كلها حرامية تلاقي والعياذ بالله اللي يقع في الزنا والحاجات دي يقول لك الناس دي كلها زناه الناس دي كلها بتعمل كده اشمعنى انا بس اشمعنى انا بس الناس بتتكلم عليا ودي طبعا مسألة نفسية علشان يرضي ضميره والله واحد حكى لي يعني التزم شوية وبعدين برضه اهتز كده حبتين فواحد من صحابه اللي مش ملتزمين والله بالحرف الواحد كده تقريبا قال له خليك زي ما انت ارجوك اوعى تسمع كلامنا احنا مش عارفين نبقى كويسين فعشان كده بنقعد نتريق على المتدينين دي حاجة اسمها الغيرة الدينية والله قال له كده تقريبا فاللي النهاردة بتشدك مش عايزة مصلحتك اكيد مش عايزة مصلحتك اكيد مش عايزاكي تبقى سعيدة دي عايزاكي تبقي زيها عشان هي مش قادرة مش قادرة تتخلص من الذنوب والمعاصي اللي هي فيها عارفة انها بعيدة عن ربنا فبتجرك للسكة سكة الندامة سكة الحرمان من ربنا فرفقة السوء دي مش وراها إلا الأذى وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه أقل ما فيها تشم منه ريحة حلوة أو إن هو يديك ريحة تتعطري بيها وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير نافخ الكير اللي بيقعد ينفخ في الحديد عشان يطلع الصدى اللي بيبقى فيه إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة لازم يلوثك لازم يخليك زيه علشان يرتاح فابعدي عن كل حاجة ممكن تقطع بينك وبين ربنا بلاش شلة الأنس اللي هيضيعوكي والله بكرة تشوفي هم أول الناس اللي هيتخلوا عنك بعد ما يكونوا جروكي ربنا بيقول ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ريتني كنت عرفت طريقك يا رب يا ريت كنت مشيت على خطى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خطى الناس الصالحين دول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خزولا يوم القيامة تروح لها تقول لها يا ريتني ما كنت عرفتك ولا شفت وشك يا ريتني ما كنت شفتك في يوم من الأيام خليتيني اخلع الحجاب بعد ما كنت عرفت طريق ربنا ربنا ينتقم منك ربنا يضاعف عليك العذاب عشان كده ربنا بيقول الأخلاء الناس اللي يبقوا صحاب قوي الأنتيم قوي الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو يعادوا في بعض إلا المتقين إلا عباد الله الصالحين إلا أهل الإيمان يقعدوا فين أصحابنا فين أحبابنا في الله بقوا فين في الجنة ولو عرفوا أن حد دخل منهم النار يقعدوا يشفعوا لربنا يا رب ده كان بيصلي معانا ده كان بيصوم معانا يا رب يا رب لغاية ما يخرجوه من النار إنما أصحاب السوء يبقى يدعي عليك يا رب ضاعف عليها العذاب يا رب هي اللي خلتني أمشي في السكة الغلط عرفتي رفقة السوء هتوديكي فين اللي بتقولك النهاردة إنها عايزالك السعادة ده عايزاكي تبقي زيها عايزاكي تبقي انت وهي في سكة الانحراف والضياع فزي ما هي ضاعت جواها حقد وجواها غل بس انت مش شايفاه انت شايفة الابتسامة شايفة الضحكة شايفة الهزار هم دول شياطين الانس يا اختي اياكي ورفقة السوء اخر حاجة اللي تقول لك انا خايفة احسن البسه اروح فكاه من تاني وتقول لك بقى ان الحجاب ده عايز ارادة وبصراحة انا مش قده طيب انا عايز اسألك الثبات يا اختي الحبيبة من عند مين مش من عند ربنا طيب اطلبي من ربنا انه يوفقك وادعيه ان ربنا يثبتك ربنا علمنا ان احنا ندعيه فنقول له ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو فيقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك أيوة طلعها من جواك كده أيوة قوليها كده يا رب ثبتني يا رب يا رب خد بإيدي يا رب هياخد بإيدك ويثبتك لما تدعيه بتقولي إن الموضوع عايز إرادة طيب يعني بقى خلاص ما هو كل حاجة عايزة إرادة نبطل صلاة بقى نبطل بقى نعمل أي حاجة ونقول بقى أما تجيلنا الإرادة نبقى نعملها وأنا بسألك زي ما الثبات من عند ربنا فالقوة الحول والقوة مش هتلاقيها اللي عند ربنا عشان كده برضو النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بأننا نكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله تلاقي نفسك كده ساعة الأذان يقول حي على الصلاة يروح النبي قايل لا حول ولا قوة إلا بالله مفيش حول مفيش قوة إلا منك يا رب مش هقدر أقوم أصلي إلا لما تأذن لي يا رب فأنا مش هقدر أتحجب إلا بإذنك يا رب فيا رب خد بإيدي يا رب يا رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قولي بقى كتير كده قولي كتير لا حول ولا قوة إلا بالله وادعي ربنا إنه يديك القوة دي عشان تقدري تثبتي على طاعة ربنا ولو عايزة روشتة سريعة قوي علشان تثبتي على الطريق هقولك على ست حاجات أول حاجة أكثري من قراءة القرآن لو صفحة كل يوم لو كل يوم عشر آيات بس تحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديما كان لما يعمل حاجة يستمر عليها عايزك نبتدي مع بعض صفحة كل يوم قرآن بعد كده صفحتين بعد كده نقرأ ربع نقرأ جزء كل يوم لغاية ما تختمي القرآن النهاردة هتختميه في شهرين بعد كده تختميه في شهر كل شوية تعلي قرايتك القرآن بتنزل عليك رحمات وربنا قال وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك يعني القرآن من أعظم الأسباب اللي بتثبت الواحد عشان كده من هنا ورايح عايزك ترفع الشعار ده إلا القرآن فما يعديش يوم من غير ما تقري احفظي صور صغيرة اتعلمي تفسير آه حاجة حاجة كده القرآن يدخل قلبك يطهره ده كلام ربنا يا أختي كلام الملك الله صدق سيدنا عثمان كان بيقول لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا تاني حاجة عايزك تكثري من قول لا إله إلا الله آه عايزك تكتري من شهادة التوحيد لأن أعظم الأسباب اللي بيثبت بيها ربنا سبحانه وتعالى العبد في الدنيا قول لا إله إلا الله خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وربنا سبحانه وتعالى يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بالقول الثابت بلا إله إلا الله وكمان يثبتوا بيها في الآخرة يوم القيامة شفت قد إيه بقى لا إله إلا الله عظيمة جدا عايزك تكتري منها وتحس بيها لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله يعني ما فيش حد أحبه إلا ربنا وما فيش حد بذلله إلا ربنا يبقى تاني حاجة إيه أكثري من قول لا إله إلا الله ثالث حاجة عايزك كل يوم تسمعي لك شريط تسمعي لك موعظة طيبة كل يوم وحاولي تنفذي اللي فيها النهاردة احنا اتفقنا على حاجات كتير عايزك تكتبيها واحد اتنين تلاتة وكل يوم نحاول نعمل حاجة النهاردة هنظبط الذكر بعد شوية هنظبط القرآن هنظبط النوافل هنظبط الصلاة في أول الوقت النهاردة هناخد قرارات شجاعة النهاردة خلاص هنقفل سكة المعاصي من دلوقتي خلصي سماع الشريط هتقفلي وهتجري على دولابك وهتجيبي حجابك وتلبسيه خدي الطريق خدي القرار الشجاع فسماعك لهذه المواعظ من أعظم الأسباب في التثبيت ربنا سبحانه وتعالى يقول ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لما تسمع الكلام لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا فربنا إن شاء الله لما يطلع على اللي في قلبك فيلاقيكي صادقة ومخلصة إن شاء الله ربنا هياخد بإيدك ويدلك على طريقه وتبقي على طول على طريق الجنة رابع حاجة أكثري من الذكر احنا قلنا لك بقى أذكار كتير قوي عموما بقى يعني التسبيح سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده لوحدها تستغفري كتير تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أكثري من الذكر الذكر من أعظم الأسباب اللي بتثبت الإنسان عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما كانوا في القتال والجهاد والراجل هيبقى السيف فوق رقبته متعرض للموت فتنة مفيش أعظم من كده ربنا قال عشان يثبت في أوقات الفتن دي قال إيه بقى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا ذكر الله كثيرا من أعظم الأسباب للثبات خامس حاجة اتفقنا الصحبة الصالحة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر فمعرفتك بالناس الصالحين من أعظم الأسباب اللي تثبتك على الطريق سادس حاجة عايزك تعيشي بخيالك في نعيم الجنة هتيلك مجموعة من المجموعات اللي النهاردة سلسلة الدار الأخيرة بتاعت الشيخ فلان أو الشيخ فلان وتسمعي الشريط ده اللي بيتكلم على الجنة والشريط ده اللي بيتكلم على لذة النظر إلى وجه الله الكريم عايزك تعيشي في خيالك اللحظات الجميلة دي اللي ربنا إن شاء الله يمتن عليا وعليك بيها في الجنة وفي نفس الوقت تسمعي برضو حاجات من اللي بتتكلم مثلا عن شدة العذاب في النار عشان قلبك يخاف فيبعد عن هذه المعاصي والذنوب ده كان أسلوب من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إنه كان لما يحب يثبت أصحابه يقول لهم كده لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا ياسر وعمار وأم عمار سمية وكانوا بيتعذبوا وبيعذبهم الكفار في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر يقول لهم إيه صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة الواحد لما يقعد يتخيل الجنة كده تهون عليه بقى أي حاجة النهاردة يهون بقى عليه كلام الناس اللي هيتكلموا عليه يهون عليه بقى الأذى اللي هيسمعه من هنا ولا من هنا الجنة يا أختي سلعة الله الغالية ما تستاهلش منك إنك تصبري مرة واثنين وثلاثة عشان خاطر ربنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا اصبري حتى تلقوني على الحوض وانت جاية مقبلة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الحوض وضامن كفه عشان يشربك تشربي من ايده شربة هنيئة لا تظمئي بعدها ابدا ويتهلل في وشك ويبقى سعيد ويقول لك انت كنت من الزمن الصعب ده انت كنت مصرة وكنت واقفة وثابتة على ديني وعلى سنتي انت كنت بتحب ربنا قد كده انت كنت بتحبيني كده النبي يبقى في منتهى السعادة وانت مقبلة عليه بعد ما تكوني عديتي على الصراط يشفع لك ويبقى فرحان بيكي انما في ناس لما يجي يقربوا ناحية النبي صلى الله عليه وسلم ويجي يقبل عليهم يروح الملائكة بعدينهم عنه فيقول لهم ليه ليه عملوا ايه فيقولوا له انك لا تدري ما احدثه بعدك انت مش عارف دي عملت ايه دي بعد ما كانت لبست الحجاب وبعد ما كانت مشت في طريقك دي سابت الحجاب دي بقت تخلف اوامرك ترضي تبقى كده اكيد مش عايزة تبقى كده اختي الحبيبة افتكري دايما انك غالية بدينك غالية بالتزامك غالية باخلاقك غالية بحجابك اوعي ترخصي نفسك اوعي تهوني عند ربنا اوعي ربنا يهون عليكي فتخلفيه وتغضبيه بالله عليكي اوعي اوعي تيأسي من رحمة ربنا دي اعظم الذنوب عند ربنا انك تيأسي من رحمته انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم اوعي تقولي مفيش فايدة افتكري دايما إن ربنا لسه مادد ليكي إيده الله يبسط يده ليل نهار وإحنا كمان معاكي وهنفضل خايفين عليكي وبنحميكي خدي الخطوة ما تخافيش ربنا هينصرك ربنا هيوفقك بس المرة دي خديها صح المرة دي فهمنا لازم نعمل ايه المرة دي هنروح له هو وبس هو ربك سيدك مولاك إلهك اللي ملكيش غيره ابكيله فضفضيله قوليله تبت يا رب رجعت لك وأنا مكسوفة رجعت لك أنت إلهي وسيدي يا رب خد بإيدي يا رب يا رب وفقني لطاعتك يا رب يا رب اقفل في وشي أبواب جهنم يا رب ارزقني فعل الخيرات وترك المنكرات مش عايز حاجة غيرك يا رب ما تطردني عن بابك أنا عارفة أن يستاهل كل عقاب بس ماليش إلا أنك ترحمني وتغفر لي وتعفو عني إن شاء الله ربنا هيقبلك هاتي حجابك شوفي هتبقي جميلة إزاي دي أيوة عارفة ليه علشان ربنا بيفرح بتوبة عبده شوفي أثر فرحة ربنا عليكي هتبقى إزاي إنك تبتي ليه مش عايزة ربنا يفرح بيكي مش عايزة ربنا يحبك إن الله يحب التوابين مش عايزة ربنا يبدل سيئاتك حسنات مش عايزة تستمتعي بحياتك بجد ده ربنا بيقول وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم هيمتعك المتعة الحقيقية يوم ما تستغفري له يوم ما تتوبي له مش عايزة تفوزي بخير الدنيا والآخرة ده ربنا بيقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون مستنية ايه بادري وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين بلاش تردد يلا هي دي الفرصة اوعى تضيعيها يلا علشان تتحدي الدنيا وقولي زي ما كان الصحابة بيقولوا لأرين الله ما اصنع والله ربنا هيشوف مني كل خير من هنا ورايح من هنا ورايح هبقى حاجة تانية ان شاء الله ربنا هيقبلني وهيتقبل مني ان شاء الله ربنا هياخد بايديا وان شاء الله ربنا هيتقبل منك وان شاء الله ربنا هيثبتك وان شاء الله ربنا هيغفر ليكي وابشري انت بعد ما تتوبي لربنا هتبقي اعظم قدرا عند ربنا تبقي بعد التوبة اعظم حالا عند الله لان ربنا ساعتها هيكون حبك الله يحب التوابين انا مستني ردك لو محتاجة نصيحة مش هتأخر عنك على قد استطاعتي أنا خادم عند الملك سبحانه وربنا يقدرني على خدمة اللي بيحبوه وعايزين طريقه احنا هنبقى سايبين لك الايميل ابعتي اي مشكلة وان شاء الله هتلاقي حلها يلا معا على طريق الجنة ليا بس في الاخر رجاء صغير يا ريت كل واحدة تقدر توصل الشريط ده لواحدة ممكن ينفعها يا ريت ما تتأخرش عايزين ينتشر الخير ده بين الناس اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم